ماء الروح تقوانا ونور الله محيانا وأسماء تعلمنا وربك ليس ينسانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله إني أحبكم في الله وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم جميعا مع النبي في الجنة حبايبي في الله ربنا ودود إحنا مفروض نحبه مفروض نحب ربنا وأنا عايز أقول يا حبايبي في الله اللي بيحب ربنا بيشتاق إليه اللي بيحب ربنا بيحس كده بشوق ملتهب في قلبه لا يهدأ ولا يسكن إلا بلقاء ربنا عشان كده من أهم العلامات التي تثبت إنك بتحب ربنا حب لقاء الله والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى طيب طب اللقاء بالموت والموت صعب وسكراته قال لك لأ انت لما يكون لك حبيب في مسافات بعيدة بتسافر وتتحمل المشقة عشان بتحبه وعلى قلبك زي العسل بنفس الشكل كده ولله المثل الأعلى سكرات الموت وشدة الموت وكل الكلام ده كله شيء على قلبك زي العسل طالما انه هو ده اللي هيوصلك انك تلاقي ربك تبارك وتعالى حب لقاء الله عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه النبي صلى عليه حبيبي في الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عارفين يعني إيه دعاء بندعيه كتير جدا جدا نعرف معناه لأنه له علاقة حميمة جدا بموضوعنا النهاردة الشوق إلى الله في شوق بسبب الضراء الضراء المضرة يعني ايه واحد مريض عايز يموت بقى النبي يقول لا عايز شوق بس مش ده الحاجة التانية واحد في فتنة ودينه هيعصف بيه وخايف يقابل ربنا وهو مفتون فيقول لا يا رب اقبضني إليك غير مفتون دي برضو شوق إلى الله بس مش ده مش ده اللي النبي عايزه ومش ده اللي النبي بيدعي بيه بيقول لا ده ولا ده طب امال ايه يا رسول الله ايه الشوق اللي بترجو ربنا وبتدعو ربنا ان يكون حالك يا رسول الله لا شوق بسبب الحب فقط بسبب الحب فقط هو ده حبايبي في الله حب لقاء الله وبرضه من الاسباب او من الاشياء التي تثبت انك بتحب ربنا ايضا انك تكون راضي بقضاء ربنا انا بحبك وبحب كل اللي يجي من ناحيتك يا رب بحب قضاءك زي ما كان من نبي الله أيوب قاس الضر ووجد المرض والشدة ومع ذلك راض برضاك راض بما أنت ترضاه يا رب العالمين هو ده ده حال المحبين يا حبايبي في الله أيضا ذكر الله اللي بيحب حاجة بيكثر من ذكرها واللي بيحب ربنا كذلكم من باب أولى يكثر من ذكره يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى يكثر من ذكر الله في أذكار موظفة اللي هي الأذكار الراتبة بعد الصلوات بقى وأذكار الصباح وأذكار المساء يحط لنفسه جدول وغير كده كمان غير كده كمان دائم الذكر دائم يسبح ربنا دائما يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله دائما يهلل لا إله إلا الله دائما يحوق لا حول ولا قوة إلى آخر دائما يكبر الله أكبر دائم الذكر لله لأن اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال أحد الصالحين بيقول لك آه علامة المحبة أن يكون ذكر الله عز وجل أشهى عندك من العسل ده للي بيحبوا العسل يعني شوف أكتر حاجة أنت بتحبها إيه يبقى ذكر ربنا بيمتعك أكتر من الحاجة اللي أنت بتحبها هو ده الشاهد طيب أنا عايز يا حبايبي في الله عايز حاجات عملية كمان انا بقولت التشخيص نص نص العلاج عايز نحب ربنا عايز نحب ربنا نعمل ايه احنا قلنا اعرض نفسك على القرآن طب خلاص اللي عايز يحب ربنا اقرأ القرآن اقرأ القرآن واستمر في تلاوة القرآن وعيش مع القرآن كتاب ربنا تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف إذا نقرأ في المصحف عشان نحب ربنا أيضا أحبابي ذكر الله على كل حال اجتهد احنا قلنا ده علامة وسبب برضه لما تذكر ربنا القرآن آه، لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح ده يخليك تحب ربنا تبارك وتعالى يقول لك ما- آه، آه، ذنون يقول من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه من نور الاشتياق إليه انك لما تخلي قلبك ذاكر لله ودائما بتفكر في ربنا وفي صفات ربنا وفي كرم ربنا ودائم لسانك الذكر ده تبارك وتعالى ده بيخليك قلبك يشتاق الى الله سبحانه وتعالى وقد احسن من قال والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي هو ده حال المحب هنصل لكده بإذن الله تبارك وتعالى آه، وأحدهم كان يقول أيضا خطرات ذكري ذكري لك يعني خطرات ذكري تستثير مودتي وأحس منها في القلوب دبيبا لا عضو لي إلا وفيه محبة وكأن أعضائي خلقن قلوبا أنا بذكرك بقلبي وبلساني وبجوارحي جوارحي تذكرك بطاعتك يا رب العالمين والذكر يهيج ويخليك تشتاق إلى الله عز وجل كما قال قائلهم أيضا ناديت وفي حشاشتي نيران وفي قلبي يا دار متى تحول السكان أيضا من الأسباب اللي تخليك تحب ربنا الخلوة بالله عز وجل لا سيما وقت التنزل الإلهي اللي هو في الثلث الأخير من الليل أو في الثلثين الأخار من الليل إذا ذهب ثلث الليل الأول وفي رواية إذا بقي ثلث الليل الأول لمناجاة الله ولذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة ده يخليك تشتاق إلى الله عز وجل وتحب ربنا ويقذف في قلبك من محبة الله تبارك وتعالى تقوم أيم ليه أيم ليه يا أيها المتهجد وإحنا في رمضان أيم ليه يا أيها الذي يتهجد لله ويصلي قيام الليل ويصلي التراويح إيه اللي مقيمك دلوقتي ابتغاء مرضاتك يا رب كما كان نبي الله نبي الله موسى وعجلت إليك رب لترضى أيم ليه التماس مرضات ربنا اسمعوا يا حبايبي في الله إلى هذا الحديث في مسند أحمد بإسناد حسن إذا قا- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد بالعمل يبتغي مرضات الله قال الله إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي إن عبدي فلان تخيل ربنا عز وجل يذكر اسمك أبي بن كعب لما ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني اقرأ الآية اه، اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب فأبي بن كعب ال- المتوقع أنه يفكر يا ترى إيه الرسالة اللي ربنا عز وجل يريد أن يوصلها ليه وإذا به ينشغل بشيء آخر ربنا سماني لك يا رسول الله ربنا ذكر اسمي يا رسول الله فتخيل حضرتك وانت قايم دلوقتي وانت برضو اختي في الله قايمين اه، بالعبادة ابتغاء مرضات الله الصيام ابتغاء مرضات الله القرآن ابتغاء مرضات الله القيام ابتغاء مرضات الله الصدقة ابتغاء مرضات الله لما تعمل كده يقول الله سبحانه وتعالى إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي ألا إن رحمتي على فلان إن أمتي فلانة إن أمتي فلانة تلتمس مرضاتي ألا إن رحمتي على فلانة نفس الموضوع إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي ألا إن رحمتي على فلان فيقولها جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش والملائكة رحمة الله على فلان ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض الخلوة بالله وقت الت... وقت التنزل الإلهي إيه كمان يا أحبابي انكسار القلب لله كل ما تنكسر لله أكتر كل ما قلبك يحب ربنا أكتر ويفتح على قلبك أكتر خامسا مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته عيش مع البرنامج ده عيش مع انك تفهم وتسمع عن الله واسماء الله وصفات الله كل ما تسمع عن ربنا اكتر هتحبه اكتر كل ما تعرف معلومة والله كل ما تعرف معلومة عن ربنا هتحبه اكتر تنغرس محبة الله عز وجل في قلبك ما ينفعش نعرف كل حاجة عن كل حاجة وما نعرفش عن ربنا أي حاجة ما ينفعش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة الإنسان يبقى أستاذ جامعي يبقى عالم يبقى عارف كل حاجة ويجي عن ربنا ما يعرفش حاجة ما ينفعش يا إخواني إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة فإحنا عايزين نحب ربنا الرجل اللي بعته النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فالصحابة كانوا بيشتكوا إن كل ما يصلي يقرأ بسورة قل هو الله أحد فلما رجع قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لماذا يفعل هذا فقال لأنها صفة الله الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه لمحبته لأنه تعلق بهذه الصفة وبهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى ستة إيثار محاب الله على محابك يا جماعة يا إخواني انت قلبك وأنت أختي في الله في ذنوب متعلقين بيها في زخارف في الدنيا متعلقين بيها عايزين نضحي بحاجات عندنا عشان ربنا ضحيت بيه عشان ربنا تركت ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى ماذا تركت ايثار محب الله على محبك سيبها لله اترك شيء اختار حاجة وسيبها لله اختار حاجة من اللي بتحبها وقلبك متعلق بيها واتركها لله تبارك وتعالى دي من الاشياء التي اللي عايز قلبه يتملى بحب ربنا ينفذ ده ويطبق ده ايثار محب الله على محبك ايضا مشاهدة القلب لنعمة الله النعمة أيوة اقعد عدد عدد النفس جبلت على حب من يحسن إليها عدد محب الله تبارك وتعالى نعم الله نعمة الذرية نعمة الهداية نعمة كذا نعمة كذا اكتب نعم ربنا وكل ما تتضايق افتح أجندة النعم اللي انت كاتبها دي واقعد شوف نعم ربنا عز وجل عليك هينشرح صدرك تحس ان انت غني جدا جدا وتحس ان انت لا ده انت عامل مشكلة من ما فيش وقلبك يحب ربنا أيضا مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله أي حاجة تحول بينك وبين الله عز وجل تتعلق بيها تحبها سيبها لربنا يا حبايبي في الله في حاجة اسمها حب الطبع وفي حاجة اسمها حب الشرع يعني ايه يعني مثلا حاجة انت عرفت انها حرام وكنت بتحبها طبعك بيحبها بس شرعا عدت بتكرهها في تنافس دلوقتي وقوتين بي بيتجاذبوك فانت كل ما تجاهل طبعك كل ما حب ال ال حب الشرع ان انت تسيب المعصية دي وتسيب الشيء اللي بيبعدك عن ربنا ده يقوى عندك يبقى محبة تركها تقوى على محبة اقترافها ولا تزال كذلك حتى لا تجد أي مشقة في ترك هذه المعصية لأن أنت بش بالشرع صرت لأنك كملت محبة الله في قلبك صرت تلقائيا تبغض كل ما يبغض الله تبارك وتعالى تمرين تدريب مجاهدة مجاهدة ولا يزال العبد يجاهد إلى أن يجد نفسه محبا لله تبارك وتعالى أيضا قطع العلائق عن الدنيا الزهد في الدنيا ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله يحب حسنه الشيخ الألباني رحمه الله فأنا بقول حبايبي في الله ازهد في الدنيا أجل الدنيا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الدنيا هي سبب انتكاسات كثيرة جدا جدا بتحصل للناس الدنيا هي السبب ان كتير من الناس يضحي بش بالدين عشان رزق يضحي بالدين عشان وظيفة يضحي بالدين عشان مال يضحي بالدين عشان شهوة يضحي بالدين عشان امرأة يضحي بالدين فأنا بقول ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا الدنيا لا تنفعك أبدا لا تنفعك حينما تقبل على الله عز وجل فاترك الدنيا لله تبارك وتعالى والإناء لا يتسع للخل والماء ما فيش إناء يتسع للخل والماء ولا إناء يتسع للخل والعسل يا إما خل يا إما عسل فأنت قلبك يا إما خل يا إما عسل انت عايز ايه عايز قلبك يتملى بالخل يتحرق كده يبقى خلاص ما فيش منه فايدة ولا منه رجع ولا قلبك يتحشى بالعسل والإيمان والطاعة والتقى وال... ما ينفعش الاثنين مع بعض ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما فيش حد يجمع بين المتضادات يا أحبابي ما تقدرش تحب ربنا وتحب غيره يا بتحب ربنا يا بس ما ينفعش يا ربنا يا غيره يا أنا بقول ما ينفعش أصلا تحب حد غير ربنا فهو حب ربنا وبس الحب اللي يقبل منك حب ربنا وبس حبايبي في الله آه، أنا في في نهاية هذا اللقاء هختم بآية من كتاب الله تبارك وتعالى فيها ذكر الود يقول ربنا عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جعلنا الله وإياكم جميعا منهم إلى أن نلتقي أستودعكم الله حلقة قادمة إن شاء الله وغذاء الروح
غذاء الروح تقوانا ونور الله